حضراتكم مباشرة إلى هذه الكلمات أرجو أن تتصوروا شيئا هؤلاء الذين درسوا حياة النبي عليه الصلاة والسلام ولم يكونوا مسلمين ساعة دراستهم قرأوا ساعات طوال أبحروا في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم بمراكب الأشرعة بتاعتها تذهب بهم في كل اتجاه عاشوا مع النبي عليه الصلاة والسلام في سيرته عاشوا مع القرآن في آياته وعظمته عاشوا مع الإسلام في كمال شريعته في شمول شريعته في عدله وإنصافه ورحمته تخيل لما واحد غير مسلم يقعد سنة واثنين وثلاثة وعشرة وبعضهم قعد أربعين سنة يدرس القرآن ويتدبر ما فيه ويدرس حياة النبي عليه الصلاة والسلام ويعيش أحداثها ويحللها ويحلل شخصية النبي عليه الصلاة والسلام ويدرس الإسلام في عقيدته وعبادته في معاملته في خلقه في رؤية الإسلام في خطة الإسلام في منهج الإسلام إيه اللي صبر الناس دي على الدراسة الواسعة دي سنوات طوال يبحثون عن الحق وبعضهم كان يقرأ لأنه يحب القراءة في هذه الأمور من باب الاطلاع فأما الباحثون عن الحق فوصلوا ونطقوا به وآمنوا وأما الباحثون لأجل البحث فقط فنطقوا بالحق وقالوا البحث العلمي بيقول الإسلام حق القرآن حق محمد صلى الله عليه وسلم حق لكن احنا مستمسكين بديننا ايه يعني ان هم قالوا الحق هذه الكلمات فيها كلمات عجيبة أنا قلت لحضراتكم تصوروا معايا السنوات اللي الناس دي دراستها وهم ليسوا على الإسلام بعد الكلمات ده هي اتقالت والناس دي لسه ما أسلمتش وإحنا المسلمين درسنا قد إيه بقى من حياة النبي عليه الصلاة والسلام القرآن خد من وقتنا قد إيه في تدبره الإسلام خد مننا قد إيه في دراسته وبعد كده تطبيقه على الواقع نقدر نقول نص ساعة في اليوم لا ده كتير كتير صراحة صح ولا لا كتير عند كتير من الناس كتير مننا ما بيعرفش غير خطبة الجمعة وأحيانا بيروح متأخر وكتير بقى يطلع لدرس إنما أنه كل يوم نص ساعة يتعرف كده على النبي عليه الصلاة والسلام في السيرة ونص ساعة للقرآن ونص ساعة للإسلام وتشريعاته يدرس وبعد كده يطبق يعني ساعة ونص من 24 ساعة يعني باقي لك كام ساعة؟ باقي لك حوالي 22 ساعة ونص 23 ساعة ونص ولا إيه؟ 22 ساعة ونص باقي لك برطع زي ما انت عاوز بقى نام وكل واشرب وروح شغلك وروح النادي وتفسح وشم هوا واقعد كده اقول نكتتين لطاف كده من غير اي اساءه لحد مع اصحابك بس يكون ليك ساعه ونص او ساعتين مع القران مع النبي صلى الله عليه وسلم مع الاسلام ادرس بعمق الوقت اللي احنا فيه ده لو ما درسناش سيره نبينا عليه الصلاه والسلام بعمق لو ما درسناش قراننا بتدبر واستنبطنا الجواهر واللآلئ اللي فيه لو ما درسناش الاسلام بعمق دراسه واعيه دراسه عميقه مش هنقدر ان احنا نصد او نبقى رجاله لان الشبهات شغاله ليل ونهار في القنوات الفوضويه التنصيريه مثلا او في الجرايد التي تطعن في دين الاسلام او في برامج ال talk shows زي ما بيسموها او ال talk show الله اعلم بيسموها ايه او في مواقع الانترنت تيجي الشبهه وما اعرفش ارد يبقى كده الاسلام اتهزم من قبلي لما واحد يرمي لي شبهه وانا على صفحه فيسبوك ولا على موقع انترنت ولا واحد يطلع في برنامج يشكك في حديث في صحيح البخاري ولا واحد يكتب في جريده مقال يطعن في صحيح في معنى ايه او في حاجه وانا قاعد مش عارف ارد يبقى انا كده ثغره مفتوحه في جدار الاسلام عشان كده كانوا بيوصوا بعضهم يقولوا اياك ان يؤتى الاسلام من قبلك يعني خليك راجل عارف دينك ايه تقدر ترد واحنا طبعا مش هنقول للناس كلها يبقوا علماء لا لازم نكون برضو واقعيين يبقى في ناس تتخصص عندها وقت زيادة تنفر لطلب العلم والتعمق فيه وفي ناس اللي مش لاقيين يعني الوقت الكافي عشان هو متخصص في الطب أو الهندسة وده فريضته فريضته اللي يصرف لها وقته كله الطب الهندسة التجارة الزراعة الحدادة الميكانيكا الكلام ده يبقى عنده وجبة يومية كده تيك أواي يعني كده زي ما بيقولوا حاجة سريعة يتعرف فيها على المبادئ الأولية للإسلام اللي يقدر يصد بيها كده صد أولي فالناس دي لما تقول لنا الكلمات دي هي بعد دراسة بتخلينا نطاطي راسنا نطاط راسنا خجلا من تقصيرنا بقى دي تدرس الناس ده هم اللي كانوا كفرة بعضهم كان كفر وأسلم بعد الكلام ده بعد الدراسة وبعضهم ما زال على كفره ولم يمنعه كفره من قول الحق قال كلمة الحق في حق الإسلام والقرآن والنبي عليه الصلاة والسلام ما نسمع الأقوال دي والناس دي عاشت السنوات الطوال في الدراسة اللي قلت عليها يبقى احنا نطاط راسنا خجلا وحياء من الله عز وجل أو خجلا وحياء من النبي صلى الله عليه وسلم ان غير المسلمين درسوا حياتك وضحوا بسنوات طوال عشان يوصلوا ويعرفوا حقيقتك وان احنا يا رسول الله ما زلنا سطحيين ما عندناش العمق بشخصيتك وعظمتك ولا بالقرآن اللي نزل عليك ولا بالإسلام اللي بننتمي إليه سأل الله عز وجل أن يجعلنا من أنصار نبيه صلى الله عليه وسلم وأن يجعلنا من أحبابه وخدامه وحملة شريعته وحملة سنته وأن يرزقنا وإياكم أن نكون في زمرته وفي رفقته يوم لقاه تعالوا نشوف الأقوال والأقوال دي احنا قلنا المرة اللي فاتت في حلقة كتائب الرسول صلى الله عليه وسلم التي الحمد لله وجدت صدى واسعا مع إخواننا على الفيسبوك وفي الواقع أذهب هنا وهناك والحمد لله يعني الناس تتصل ويلقوننا ويخبرون بفضل الله بآثار الحلقة الماضية وأنها غيرت من من حياتهم ومن توجهاتهم وأنهم أحسوا أنهم ينبغي أن يكونوا جنودا في حالة عالي عالية من اليقظة وأن يكونوا على أهبة الاستعداد بالتدريب الجيد مش لحمل السلاح بقى حمل السلاح له ناسه وله رجاله لحمل رسالة الإسلام بفهم بوعي الكلمات ده هي احنا عايزينها تنتشر مترجمه بلغات والحمد لله في ناس كتير ونشرنا الكلام ده على صف على الفيسبوك نشرت اقوال كتير مترجمه وخدوها من الملف الملف اللي انا هقول منه ده حوالي 40 45 صفحه موجود على صفحتنا على الفيسبوك شهاب ابو زهو ممكن تاخده وتترجم والحمد لله بعض الاخوات والاخوه الف... ال... ال... ال... الافاضل والفضليات ترجموا لعده لغات انجليزيه فرنسيه ما زالوا بيترجموا كده في لوحات فوتوشوب حلوه كده ناخد المقولة الأولى المستشرق الفرنسي دكتور وايل له كتاب اسمه تاريخ الخلفاء بيقول فيه إيه؟ إن محمدا صلى الله عليه وسلم يستحق كل إعجابنا وتقديرنا كمصلح عظيم بل ويستحق أن يطلق عليه لقب النبي ولا يصغى إلى أقوال المغرضين وآراء المتعصبين اللي بيشتموه بيسبوا فيه ما تدلهمش ودنك لا تلتفت إليهم كلامهم ساقط ولا يصغى إلى أقوال المغرضين وآراء المتعصبين فإن محمدا عظيم في دينه عظيم في شخصيته وكل من تحامل على محمد فقد جهله وغمطه حقه ده مين اللي قال الكلام الحلو ده؟ المستشرق الفرنسي دكتور وايل في كتابه تاريخ الخلفاء وعلى فكرة بشركم حسب الدراسات الاجتماعية والدراسة دي موجودة على الإنترنت لو استمر انتشار الإسلام ويا رب يستمر في فرنسا كما هو الآن سنة 2025-26 يعني بعد حوالي 13 سنة فرنسا هتبقى أغلبية مسلمة وأوروبا كلها هتبقى سنة 2050 حسب الإحصاءات عندهم لو استمر انتشار الإسلام على الوضع اللي هو فيه هتبقى أوروبا سنة 2050 دول إسلامية أغلبية إسلامية وإن شاء الله هيكون لازم يكون والنبي عليه الصلاه والسلام بشرنا بكده ادي اول واحد قال كلمه الحق المستشرق الفرنسي الدكتور ويل يقول النبي عليه الصلاه والسلام مصلح عظيم يحظى بالتقدير العظيم النبي عليه الصلاه والسلام يستحق ان يوصف بانه نبي النبي عليه الصلاه والسلام لا يلتفت ولا يصغى الى اقوال المغرضين واراء المتعصبين الذين يشتمونه بغير حق النبي عليه الصلاة والسلام عظيم في شخصيته عظيم في دينه النبي عليه الصلاة والسلام كل من يطعن فيه أو يشتمه إنسان متحامل إنسان جاهل إنسان ما يعرفش يقدره مستشرق الفرنسي دكتور وايل الفيلسوف الإنجليزي هيربرت سبنسر بيقول في كتابه أصول الاجتماع لم يكن محمد صلى الله عليه وسلم إلا مثالا للأمانة المجسمة والصدق البريء وما زال محمد صلى الله عليه وسلم يدأب لحياة أمته ليله ونهاره سلام ايه العظمه دي يعني؟ بيقول لك النبي عليه ده هربرت سبنسر الفيلسوف الانجليزي في كتابه اصول الاجتماع بيقول كده لم يكن محمد الا مثالا للامانه المجسمه والصدق البريء الامانه المجسمه والصدق البريء الراجل ده درس سيره النبي عليه الصلاه والسلام لما كان بيقال عنه قبل البعثه ايه بيلقب بايه صح الصادق الامين وبعدين تشوف بيقول الصدق البريء بيقول النبي عليه الصلاه والسلام بيوصف بالصدق البريء هو في صدق متهم اه في واحد بيبقى صادق معاك يقول لك خبر واثنين وثلاثة وحاجة واثنين وثلاثة علشان يوصل لمصالح خاصة يحقق أغراضه ده صدق غير بريء صدق متهم صدق مغشوش يبقى ممكن يقول لك شوية حاجات حقيقية وانت تتحرى وراء الله صحيح الله صحيح ده اللي قاله صحيح يبقى راجل صادق تقوم تثق فيه يقوم يوقعك يبقى هو بيرمي لك شوية صدق وحقائق عشان يوصل لأغراضه ده أي واحد بصدقه مغشوش النبي عليه الصلاة والسلام كان صادقا صدقا بريئا مش بيقول للناس حقائق علشان يتمكن منهم وبعد كده يعمل دولة ويبقى هو الزعيم لا ده النبي عليه الصلاة والسلام كان صادقا يبلغ رسالة ربه ولا يريد إلا إرضاء ربه هذا ما كان يرجوه النبي عليه الصلاة والسلام كما علمه ربه إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين ثم يقول وما زال النبي صلى الله عليه وسلم يدأب لأمته ليلة ونهارة يدأب حياته يعني كان أصلا مسخر حياته للأمة أصل الجماعة اللي هم المتعصبين والمغرضين والشتامين بيقولوا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان جاي علشان يكون دولة لنفسه زي ما قال واحد كان واخد جايزة كده في وزارة الثقافة قديما ما أحبش أقول اسمه هنا وكان بيدعي أنه دكتور وطلع كذاب ما معاش الدكتوراه ومؤلف كتاب ان النبي عليه الصلاه وللاسف بيقول ان مسلم يعني النبي عليه الصلاه والسلام كان جاي علشان يكون دوله بني هاشم والدكتور محمد عماره نشر عده كتب في فضحه فضح هذا الكاتب وهو مشتهر كاتب كده بيطعن في الاسلام وبيقول ان مسلم قال ايه يعني يقول لك النبي عليه جاي يكون دوله بني هاشم لان جده عبد المطلب حكى له وهو صغير ان احنا كنا اصحاب الدوله في المنطقه دي كلها من اليمن لمكه فيا ابني انا بعقد عليك الامال ان انت اللي ترجع لنا دوله بني هاشم مره اخرى فقام النبي عليه الصلاه والسلام ادعى النبوه علشان يكون دوله بني هاشم وخد جايزه جايزه وزاره الثقافه قال ايه على ال على ال على التخريف اللي بيقوله ده شوف الراجل الانجليزي الفيلسوف هربرت سبنسر في كتابه اصول الاجتماع اللي ما اسلمش بيقول ما زال محمد يدأب لحياة أمته ليله ونهاره اللهم أمتي أمتي اللهم أمتي أمتي واحنا عملنا هنا أكثر من حلقة لعلكم تذكرون إخواننا اللي بيتابعوا برنامجنا كان كان كان الحلقات دي عنوانها الأمة في عين نبيها صلى الله عليه وسلم احنا في عين النبي عليه الصلاة والسلام كانش بيعمل لنفسه أبداً ادي واحد المستشرق البلجيكي شوف احنا جبنا المستشرق الفرنسي وجبنا الفيلسوف الانجليزي داخلين على بلجيكا اهو المستشرق البلجيكي القسيس هنري لامنس ليه كتاب اسمه مهد الاسلام بيتكلم عن نشأة الاسلام في بداياته بيقول ايه بقى البلجيكي المستشرق القسيس هنري لامنس بيقول جاء محمد بقلب خال من كل كذب ومن كل ثقافة باطلة ومن كل فخفخة فارغة وأمسك محمد بكلتا يديه العروة الوثقى ده السيسي بيقول الكلام ده شاف الحقائق قدام منه قالها رغم أنه ما أسلمش بيقول جاء محمد بقلب خال من كل كذب لم يكذب على الله لم يكذب على الناس ومن كل ثقافة باطلة أصل في بعض الناس بيقول لك أن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ التوراة وقرأ الإنجيل وعمل منهم كوكتيل اسمه القرآن والعياذ بالله بيقولوا كده إذا كان الحمد لله أن النبي عليه الصلاة والسلام أمي عشان ما تقوليش قرأ التوراة والإنجيل وأصلا مكة ما كانش فيها ولا يهودي ولا نصراني يقول لك أصله اتعلم من ورقة بن نوفل هو فين ورقة وفين النبي عليه الصلاة والسلام ده يا دوبك شاهد بس بداية الوحي اللي هو ورقة بن نوفل وقال له ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك ليتني أكون فيها جزعا يا ريت نعيش لحد ما تؤمر بتبليغ الرسالة وأكون جزعا يعني شابا قويا لأن ورقة كان طعن في السن أتبعك وأنصرك نصرا مؤزرا يا سلام ورقة بن نوفل بيقول أهو بيقول له ليتني أكون فيها جزعا يا ريت أست... يا ريت يطول بي العمر لحد ربنا ما يأمرك ما يأمرك بتبليغ الرسالة وأكون شابا قويا أنصرك نصرا مؤزرا يبقى ورقة علم النبي عليه الصلاة والسلام الإسلام ده ورقه بيقول له ده انا هتبعك واتعلم منك فالراجل هو المستشرق البلجيكي هنري لامنس قسيس بيقول ايه جاء محمد بقلب خال من الكذب ومن كل ثقافة باطلة يعني ما شكلش الإسلام من اليهودية والتوراة والنصرانية والإنجيل والهنود واليونان والكلام الفاضي ده ده وحي من عند الله إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى أهو وحي من عند الله ومن كل فخفخة فارغة يعني ما كانش جاي عشان يعمل نفسه ملك أو يتوسع في الدنيا وهيجي لنا أقوال إنما ظهرت عليه علامات البساطة ظهرت عليه دلائل التواضع كان متواضعا كان يأكل كما يأكل العبد ويجلس على الأرض ويفترش الأرض ويأكل كسر الخبز ويربط الحجر على بطنه من شدة الجوع ويلبس الثياب ال ال ال التي تشبه الثياب البالية كان متواضع لم يأتي لكي يأخذ أموال الناس ويكون ملكا عليهم جاء محمد بقلب خال من كل كذب ومن كل ثقافة باطلة ومن كل فخفخة فارغة اللي بيصوروا عليه أنه شهواني يعني كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا يقول لك ده كان عشان يبقى ملك ويلم الأموال ويبقى زعيم ويبقى حوالين منه نساء ومش عارف إيه أهو القسيس بيشهد أو المستشرق الإنجليزي القسيس هنري لامنس في كتابه مهد الإسلام وارجعوا له قل جاء محمد بقلب خال من كل كذب ومن كل ثقافة فارغة ومن كل فخفخة ومن كل ثقافة باطلة ومن كل فخفخة فارغة وأمسك بكلتا يديه العروة الوثقى يعني النبي عليه الصلاة والسلام مستمسك بوحي السماء فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم المستشرق الإنجليزي بالمر ليه كتاب ترجم فيه معاني القرآن بيقول في مقدمة كتابه ترجمة معاني القرآن ده الإنجليزي بارمن بالمر لقد جاء محمد بمبدأ للعالم عظيم محمد جاء بالمبادئ العظيمة صلى الله عليه وسلم لقد جاء محمد بمبدأ للعالم عظيم وجاء بدين لو أنصفت البشرية لاتخذته لها عقيدة ومنهاجا تسير على ضوئه الله قل الله تاني مستشرق الإنجليزي بالمر اللي ترجم معاني القرآن كتب في المقدمة بتاعته يقول إيه لقد جاء محمد بمبدأ للعالم عظيم مبادئ عظيمة حدش يقدر يشكك فيها جاء محمد صلى الله عليه وسلم بدين لو أنصفت البشرية لو البشر كانوا عقلة لاتخذوا دين محمد عقيدة ومنهاجا يسيرون على ضوئه هو ده الدين اللي يصلح ويصلح العالم ولقد كان محمد عظيما في أخلاقه عظيما في صفاته عظيما في دينه وشريعته اسمعوا يا نصارى العالم اسمعوا يا يهود العالم اسمعوا يا بوذي العالم اسمعوا يا كل من لا تنتمون إلى دين الإسلام هذه شهادات من لم ينتمي إلى دين الإسلام استمعوا إلى المنصفين حتى يستبين لكم الحق فلعل الله أن يشرح صدوركم ونسأل الله أن يهديكم إلى الإسلام دين الحق اسمعوا أيها المسلمون لتعتزوا بدينكم ولتبحثوا كما بحث من لا ينتمون إلى دينكم ونسأل الله أن يجعلنا جنودا للدين المستشرق كارل بروكلمان ده ليه كتب ومشتهر جدا عند الباحثين ليه كتب فهارس كده بيقول ايه المستشرق كارل بروكلمان لم تشب محمدا شائبة من قريب أو بعيد يا سلام ركز كده لم تشب محمدا شائبة من قريب أو بعيد حدش يقدر عليه يقول عليه قد كده ما فيش عيب ولو كان صغير سبحان الله برأه الله من كل عيب برأه الله من كل عيب كما قال الشاعر وأجمل منك لم تر قط عيني وأفضل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك خلقت كما تشاء صلى الله عليه وسلم فهو بيقول له مستشرق كارل بروكلمان مش مسلم بيقول لم تشب محمدا شائبة من قريب أو بعيد محدش يقدر يلزق في النبي عليه الصلاة والسلام أي تهمة أو أي عيب أو أي شين أو أي مذمة لا من قريب ولا من بعيد لا كتير ولا قليل فعندما كان محمد صبيا وشابا عاش فوق مستوى الشبهات عاش محمد فوق مستوى الشبهات لما كان صبي ولما كان شاب يعني قبل الرسالة التي كان يعيشها أقرانه من بني جنسه وقومه يعني بيقول لك البيئة مليانة فضايح بيئة مكة كان فيها زنا أصحاب الرايات الحمر خيمة فيها امرأة ويأتيها الرجال اللي هي بيوت الدعارة ربنا يطهر أعراضنا شرب الخمر اللي بيسكروا فيه عبادة الأصنام وأد البنات الإغارة على القبائل الأخرى يظلم القوي الضعيف كان فيهم منكرات كثيرة وكان عندهم مزايا العرب برضو كتير خد بالك رغم أن البيئة توفرت فيها أسباب الانحراف وواسعة جدا إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان فوق مستوى الشبهات كلها فلم ينحرف رغم أن فرصة الانحراف مواتية تقدر تقول عليه عيبة بعد كده ما تقدرش ده كلام المستشرق كارل بروكلمان المستشرقة الإيطالية ملاحظين معايا فرنسي بلجيكي إنجليزي المستشرقة الإيطالية لورا فيشيا فاجليري بتقول في كتابها دفاع عن الإسلام دي مستشرقة درست الإسلام وكتبت كتاب بتدافع عنه قالت إيه من إيطاليا هي لورا فيشيا بتقول حاول أقوى أعداء الإسلام وقد أعماهم الحقد حاول أقوى أعداء الإسلام حاولوا إيه بقى أقوى أعداء الإسلام وقلوبهم مليانة حقد الله عايزين إيه بقى الجبابرة الطغاة دول حاول أقوى أعداء الإسلام وقد أعماهم الحقد أن يرموا نبي الله محمدا ببعض التهم المفتراه حاولوا يتهموا النبي عليه الصلاة والسلام ببعض العيوب ده بيحاول يعني مش هيوصلهم شوف بتبرئ النبي يعني التهم مفتراه ما هيش حقيقية حاول بعض أقوى أعداء الإسلام وقد أعماهم الحقد أن يرموا نبي الله محمدا ببعض التهم المفتراه لقد نسوا أن محمدا كان قبل أن يستهل رسالته موضع الإجلال العظيم من مواطنيه بسبب أمانته وطهارة حياته هم الجماعة اللي قاعدين يشتموا النبي عليه الصلاة والسلام ويلزقوا له التهم المفترى عليه مش عارفين ال- التاريخ بتاعه قبل ما يبقى نبي ده تاريخ محمد صلى الله عليه وسلم قبل ما يبقى نبي كان طاهرا في قومه كان عظيما في قومه كان أمينا في قومه كان جليلا في قومه ولو كان الكفار يعرفوا عنه أي عيبة في الأربعين سنة اللي قبل الرسالة كانوا شنعوا عليه بالعيوب دي بعد ما قال لهم إني رسول الله حيث إن الكفار اللي هو عاش معاهم أربعين سنة طاهر أمين عظيم في عينيهم الصادق الأمين الكبير الحكيم ما قدروش يتهموه بعد ما قال لهم إني رسول الله بأي عيب من العيوب يبقى الجماعة اللي قاعدين يلزقوا في النبي عليه الصلاة والسلام التهم دول جماعة مفتريين جماعة ظالمين دول جماعة الحقد أكل قلوبهم ده كلام المستشرقة الإيطالية لورا فيشيا المؤرخان المدققان جود فرومين وبلانو نوف دول اتنين من المؤرخين المشتهرين ليهم كتاب اسمه تاريخ العالم بيقولوا ايه كلمة جميلة قوي يعني ناس درخ- درسوا التاريخ ودققوا في التاريخ مش اي حد يدرس تاريخ بس لا بيدقق يعرف يحلل بقى ويشوف الابعاد ويستنبط ويقول بيقولوا ايه المؤرخين دول غاية ما نقدر أن نجزم به نقدر نقول واحنا مطمنين وعندنا يقين كامل تقدروا تقولوا ايه وانتوا عندكم يقين كامل غاية ما نقدر أن نجزم به هو تبرئة محمد من الكذب والمرض لأن ال- كانوا بيرموه بالكذب والحمد لله بيدافعوا كلهم بيقولوا ما عرفنا عليه كذبا كان صادقا وكانوا بيقولوا عليه مريض بيقولوا ان الوحي ده حاله مرض والعياذ بالله حاله نفسيه حاله نفسيه ازاي يعني هو الحالات النفسيه ب- ب- بتطلع قران يعني احنا عارفين اللي بيبقى عنده حاله نفسيه ده بيطلع كلام متلخبط محدش فاهمه ويقول لك مش عارفين له اول من اخر انما عنده حاله نفسيه والقران اللي هو بين ايدينا ده 114 سوره 6236 ايه معجز وفيه الإعجاز العلمي والكوني والنفسي والطبي والتشريعي والبلاغي والنحوي ده يقول واحد عنده حالة نفسية يا ريتنا كنا كلنا عندنا حالة نفسية بقى الأحاديث النبوية اللي هي منها جوامع الكلم اللي ما زال الناس بيدرسوها لحد دلوقتي على إنها من أعظم ما قيل في العالم من أقوال ده كله حالة نفسية هم بيقولوا كده غاية ما نقدر أن نجزم به نقدر نقول للعالم بكل يقين وثقة تبرئة محمد صلى الله عليه وسلم من الكذب والمرض ده المؤرخين المؤرخان المدققان جود فرومي- ف- فرومين وبلان نوف في كتابهما تاريخ العالم إنما كان محمد رجلا ذا مواهب إلهية عليا ساد بها أبناء عصره يعني ربنا جعله سيدا على من في عصره ومن بعد عصره لأن الله رزقه المواهب التي يتأهل بها لذلك الله أعلم حيث يجعل رسالته إيه بقى المواهب الإلهية اللي ربنا اختص بها النبي عليه الصلاة والسلام والاثنين المؤرخين غير المسلمين ده هم من شافوها في حياة النبي صلى الله عليه وسلم رباطة الجأش يعني ما كانش يتهزم على المصايب كانش يسخط ولا يجزع كان قوي يتحمل كل الم- المصاعب والمشاق ويجتازها وهو واثق في ربه رباطة الجأش وطهارة القلب وجاذبية الشمائل يعني تشوف وشه كده الشمائل يعني أوصافه الجسدية الشمائل يعني أوصافه الخلقية تشوف وشه تستريح له زي ما عبد الله بن سلام لما شاف إن عبد الله بن سلام كان حبر يهودي وكان ساكن المدينة لما النبي عليه الصلاة والسلام راح المدينة هو كان بقى عبد الله بن سلام أعلم اليهود وأغناهم قال أنا أروح أشوفه إذا كان هو النبي اللي موصوف في التوراة اللي معايا ولا لأ يقول لقيت الناس ملفوفين حوالين منه فحاولت أشوفه ما عرفتش وده راجل هيغير دينه بناء على إذا كان هو النبي زي ما موصوف في التوراة ولا لأ فلازم يشوفه هو إيه من زاوية كويسة قال انتظرت حتى انجفل الناس عنه الناس خلاص بقى كل واحد راح لحاله فنظرت إليه عشان يتحقق فلما نظرت إليه علمت أن وجهه ليس بوجه كذاب ده كلام عبد الله بن, بن سلام اليهودي كان لسه يهودي ثم له مقطع بعد كده في أسئلة معينة سألها النبي عليه الصلاة والسلام لا يعلمها إلا نبي ثم دخل الإسلام جاذبية الشمائل ولذلك احنا بننصح ننصح أولادنا أن يقرأوا صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم الجسدية وهناك كتب مؤلفة محققة اسمها النبي صلى الله عليه وسلم كأنك تراه هتحبه لجماله عليه الصلاة والسلام وأيضا أوصاف خلقية اللي يسمع عن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم هيقول والله هذه أخلاق نبي عامل زي صفوان بن أمية لما كان مع النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة حنين وكان النبي عليه الصلاة والسلام استلف من صفوان بن أمية كام درع كده يعني كان عنده دروع اللي هي بيستخدموها في الحرب وكان صفوان كافر لسه فالنبي عليه الصلاة والسلام الغنم بقى اللي هي أخدوها غنايم والجمال قدام منه في مكان واسع فوقف صفوان بن أمية قاعد يبص على الغنم اللي ملهاش عد والجمال اللي ملهاش عد اللي النبي عليه الصلاة والسلام غنمها من قبيلة هوازن في معركة حنين في غزوة حنين فكأن صفوان بقى ياه كل الغنم دي هياخدها محمد كل الجمال دي هياخدها محمد فالنبي عليه الصلاة لمحه كده هو عنده حالة تعجب ودهشة من المال الكثير قال أيعجبك هذا المال ال- الغنم الكتير اللي ملهاش عد اللي مالية المكان عجبك يا صفوان قال له ده مال كتير قال له هو لك يلا سوق قدام منك هو ليه قال والله ما طابت بهذا إلا نفس نبي ما يقولش خد ال- خد المولد ده كله خد الغنم دي كلها ويقولها بأريحية نفس خد الغنم مش عاجباك الغنم خدها يا صفوان وكان صفوان لسه كافر خدها لك قال له ما طابت بهذا إلا نفس نبي أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله يا أبناء الإسلام اقروا حياة النبي عليه الصلاة والسلام واقروا أخلاقه وفي كتاب 11 مجلد اسمه نضرة النعيم في أخلاق سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم وموجود Word و PDF على الإنترنت أهو الجماعة المؤرخين بيقولوا الكلام ده كان محمد ذا مواهب إلهية عليا ساد بها أبناء عصره وهي رباطة الجأش وطهارة القلب وجاذبية الشمائل ونفوذ الكلمة يعني كلمته تأثرك لأن كلها معاني اللي هي أوتيت جوامع الكلم جوامع الكلم اللي هي القرآن الكريم وجوامع الكلم يدخل فيها أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم القصيرة اللي لها كلمات قليلة لكن معناها واسعة زي مثلا حديث إيه لا تغضب ده في بحث كامل إعجاز علمي في لا تغضب عمله أخونا الدكتور محمد العجرودي عضو الهيئة العالمية للإعجاز العلمي في القرآن والسنة اللي مشرف عليها الدكتور عبد الله المصلح حفظ الله الجميع ووفق الهيئة وموجود على موقعهم على الإنترنت اس اسرح بقى في ذهنك لا تغضب نفسيا ع- إعجازها نفسيا وإعجازها طبيا وإعجازها اجتماعيا وإعجازها اقتصاديا ودول كلمتين لا تغضب جوامع الكلم نفوذ الكلمة يعني كلمة يقولها النبي عليه الصلاة والسلام ونقعد 1500 سنة ندرس فيها ومعانيها ما خلصتش وهتخلص بعد 1500 سنة لا تفضل الأحاديث والقرآن الكريم يدوا معاني جديدة لكل زمن شوف الاثنين المؤرخين اللي مش مسلمين قالوا الكلام ده تميز محمد صلى الله عليه وسلم بنفوذ الكلمة وكان عابدا عظيما الأقوال كثيرة لكن ما فيش مانع بقى نشد شوية ونقول بعض المستشرقين وصفوا اللي بيسبوا النبي عليه الصلاة والسلام بإيه بعض المستشرقين المنصفين غير المسلمين قالوا على اللي بيسبوا النبي عليه الصلاة والسلام إن هم أغبية وبلدة أغبية وبلدة آه أنا ما جبتش من عندي المستشرق الألماني ديتريسي فريدريك مستشرق ألماني ليه كتاب اسمه مقولات أرسطوطاليس قال الكلمتين دول فيهم اسمع كده المستشرق الألماني ده قال إيه إن من اتهم محمدا بالكذب فليتهم نفسه بالوهن والبلاده وعدم الاطلاع على ما صدع به محمد من حقائق اللي يقول على محمد انه كذاب ده يبقى هو اللي كذاب هم؟ عامل زي بيقول لك رمتني بدائها وانسلت يعني البلوى فيه وجاي لزقها فيا اللي يقول على محمد صلى الله عليه وسلم ان هو كذاب يبقى هو اللي كذاب مش محمد صلى الله عليه وسلم ده كلام المستشرق الالماني ديتريسي فريدريك ليه؟ بيقول لك ده مش كده وبس ويبقى اللي يشتم اللي يسب النبي عليه الصلاة والسلام أو يطعن عليه أو يتهمه بأي عيب ده بيحكم على نفسه إنه ضعيف إنه قاصر العقل إنه بليد إنه هو جاهل لأنه لو اطلع على ما جاء به محمد من الحقائق لحكم بأنه رسول يوحى إليه عالم اللاهوت السويسري دكتور هانز كونج ها بتعدوا معايا البلاد فرنسا وألمانيا وإنجلترا وبلجيكا وإيطاليا وسويسرا عالم اللاهوت كلمة اللاهوت يعني وصل لمرحلة خد الدكتوراه والأستاذية في دراسة المسيحية يعني واحد مش صغير ده كبير فوق فوق خالص عالم اللاهوت السويسري دكتور هانز كونج كبير عند ناسه بيقول ايه بقى الراجل ده محمد نبي حقيقي بمعنى الكلمة ولا يمكننا بعد إنكار أن محمدا هو المرشد القائد على طريق النجاة عالم لاهوت يعني من كبار القساوسة في المسيحية سويسري دكتور هانز كونغ بيقول ايه محمد نبي حقيقي بمعنى الكلمة صلوا عليه عليه الصلاة والسلام ولا يمكننا ما نقدرش ما نقدرش ان احنا ننكر ان هو المرشد القائد على طريق النجاة ما نقدرش ننكر أنه لا نجاة للعالم إلا باتباع محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم قالوا الحق قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم قد جاءكم من الله نور النبي عليه الصلاة والسلام زي ما قال الإمام الطبري واختاروا الشيخ الشعراوي الله يرحمهم وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام كلام العالم اللاهوت السويسري هو دكتور هانز الأسيسي الكبير بيقول لا يمكننا أن ننكر أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو المرشد القائد على طريق النجاة إن الناس لن تنجو إلا باتباع محمد قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم واتبعوه لعلكم تهتدون فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون مقولات عجيبة أختار منها أيضا مقولة جميلة للمستشرق والمؤرخ الأمريكي أورينج أورينج بيقول إيه؟ ليه كتاب اسمه الحياة والإسلام علاقة الإسلام بالحياة عايز يقول لك إن الإسلام بيصلح الحياة وإن الحياة ما تستغناش عن الإسلام وإن الحياة والإسلام متوائمين مع بعض مش متعارضين زي ما بيحاول العلمانيين والليبراليين والملاحدة والشيوعيين إن يقول لك إن الإسلام ما ينفعش يتطبق على أرض الواقع خدوها بقى من المستشرق والمؤرخ الأمريكي أورينج في كتابه الحياة والإسلام بيقول كان النبي الخاتم محمد صلى الله عليه وسلم بسيطا خلوقا صاحب بساطة وصاحب أخلاق ومفكرا عظيما ذا آراء عالية هو بيسمي الوحي آراء أهي كلمة حق منه لكن احنا بنسميها الوحي ذا آراء عالية وإن أحاديثه القصيرة شوف الراجل ركز على إيه المستشرق الأمريكي قال وإن أحاديث محمد صلى الله عليه وسلم القصيرة جميلة ذات معان كثيرة اللي هي جوامع الكلم وإن أحاديثه القصيرة جميلة ذات معان كثيرة فمحمد إذا مقدس كريم مقدس كريم يعني رسول من عند الله عز وجل المستشرق الأمريكي واشنطن إيرفينج المستشرق الأمريكي واشنطن إيرفينج لمجموعة من الكلمات ركزوا معايا فيها واحد بيقول حوى القرآن كل شيء ده, ده مش كلامنا ده كلام ناس ما أسلمتش بس درسوا الإسلام وقالوا الحق الكلام ده هو في ناس عندنا من الليبراليين والعلمانيين والشيوعيين والله ما يقدروا يقولوه ما يقدروش يقولوه يقول لك الإسلام ما ينفعش يحكم الحياة هم يقولوا بيسموا نفسهم مسلمين أنا ما بطلعهمش من دين الإسلام ما أقدرش أطلعهم من دين الإسلام بس الراجل اللي ما هوش مسلم قال الحق وليبراليين العالم الإسلامي وعلمانيينه وشيوعيينه يقدروش يقولوا الكلام ده لأن لو قالوه لازم يسيبوا العلمانية والليبرالية والشيوعية واشنطن إيرفينج مستشرق أمريكي بيقول إيه حوى القرآن كل شيء وحوى جميع القوانين إذ إن القرآن خاتم الكتب السماوية يدعو القرآن إلى الرحمة والصفاء وإلى مذاهب أخلاقية سامية حوى القرآن كل شيء أصل الراجل قرأ القرآن كله قراءة متدبر بيبحث عن الحقائق وقرأ قول الله تعالى ونزلنا عليك الكتابة بيانا لكل شيء ومش قرأها وبس بقى ده قعد يدور هل القرآن تبيان لكل شيء قال آه لقى في عقيدة يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل أدي العقيدة أرى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا إلى آخر الآية شوف كل يا أيها الذين آمنوا عقيدة يا أيها الذين آمنوا عبادة يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه أنا قاعد أعد وعقيدة وعبادة وتشريعات يدخل فيها بقى الأحوال الاقتصادية والأحوال الجنائية يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى جنائيات يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصيات اثنان ذوى عدل منكم إيه ده؟ يا أيها الذين آمنوا لوحدها تقدر تطلعها من القرآن عقيدة وعبادة وتشريعات تشمل بقى الأحوال الشخصية والمدنية والتجارية كل شيء الراجل المستشرق الأمريكي قال الكلام ده قال حوى القرآن كل شيء وحوى جميع القوانين ولذلك أنا بتعجب بتعجب من التأسيسية تأسيسية الدستور وما زال العجب يتملكني الله يرحم الشيخ عبد الحليم محمود شيخ الأزهر الأسبق الرباني الذي صدق الله ووفى بعهده مع المشيخة لما لقى العلمانيين والشيوعيين في مصر عايزين يغيروا شريعة الإسلام نادى بعقد مؤتمر في أوائل السبعينيات في القرن الفات الفائت 1900 كام وسبعين وقال عايزين نقنن الشريعة الإسلامية نحول الشريعة الإسلامية لقوانين يبقى عندنا دستور وعندنا قوانين بحيث ما حدش يبقى له حجة في عدم تطبيق الشريعة الإسلامية جمع علماء العالم الإسلامي كلهم مسكوا الشريعة الإسلامية وزعوا على بعضهم الملفات علماء أساتذة دكاترة علماء بررة أتقياء علماء متخصصون قعدوا كام سنة خلصوا لنا الدستور الإسلامي حسب القرآن والسنة واجتهادات الفقهاء المقبولة وخلصوا لنا تقنين الشريعة الإسلامية كلها طلعت في خمس مجلدات وما زالت موجودة في أدراج مجلس الشعب لحد دلوقتي والدستور الإسلامي موجود في كتاب قد ده كده الشيخ الدكتور محمد سيد أحمد المسير رحمة الله عليه نزل شرح للدستور ده الدستور ده شوية مواد كتير مادة واحد مادة اتنين مادة تلاتة وتحت كل مادة ايه حاجة الدكتور محمد المسير ليه كتاب اسمه نحو دستور إسلامي مسك الدستور اللي هو يتكتب مثلا في 20 صفحة وشرحه في 300 صفحة أنا بتعجب قاعدين يتعاركوا على المادة الثانية من التأسيسية يا جماعة الشيخ عبد الحليم محمود وعلماء المسلمين ريحوكم والله العظيم هي كلمة واحدة بس أول مادة في الدستور هناك بتقول إيه اللي هو الدستور الإسلامي اللي علمه عمله علماء الأزهر وعلماء العالم الإسلامي وعلى فكرة الشيخ عبد الحليم محمود الله يرحمه عمل الدستور ده هو والعلماء المسلمين في الوقت اللي كانوا فيه قالوا وهذا الدستور عده علماء المسلمين ليأخذه كل ملك وكل رئيس وكل أمير وكل مجلس تشريعي في بلاد المسلمين ليعمل به جاهزا اتفضل نفذ مش هنتعبك المادة اللي هم قاعدين يحتروا عليها دلوقتي نسميها مبادئ ولا أحكام وهي أحكام الحقيقة ونحط فيها مش عارف ايه الاحوال الشخصيه الخاصه بيهم وايه يفسرها الازهر كل ده لف على الفاضي نفسي نفسي اسمع علماء الازهر يقولوها هي كلمه واحده رحمه الله على علمائنا اللي سبقونا من غير ما يدهنوا حد ولا يجاملوا حد ولا يتنازلوا لحد وقالوها صريحه نحن بلد مسلم اسمعوا معايا وعدوا هم خمس كلمات ريحوا العالم من سنه كام وسبعين الشريعه الاسلاميه مصدر كل تقنين ده اللي, ده اللي اتفق عليه علماء المسلمين تاني كده خمس كلمات الشريعة الإسلامية مصدر كل تقنين خلصت قاعدين تلفوا وتقولوا لا أزهر يفسر المحكمة الدستورية تفصل لا مبادئ لا أحكام لا مش عارف الديانات الأخرى لها إيه كل ده شغل في الفاضي إحنا أبرأنا ذمتنا وأنا أبرأ إلى الله عز وجل من كل من يحاول كتابة كلمة مبادئ وكل من يحاول الحاق اي شيء غير الخمس كلمات دول هم دول الخمس كلمات الحق الراجل الامريكي قالها يا جدعان وما هوش مسلم قال حوى القران كل شيء وحوى جميع القوانين إذ إنه خاتم الكتب السماوية يدعو القرآن إلى الرحمة والصفاء وإلى مذاهب أخلاقية سامية يعني مش بيدعو للقسوة زي ما قال راجل شعر أبيض كان ماسك الصحافة قبل كده ماسك نقابة الصحفيين أيام الرئيس مبارك تاب الله عليه آه، آه، آه، كان في قناة كده برنامج اسمه مش عارف آه، حالة خوار أو حاجة زي كده البرنامج اللي اسمه حالة خوار ده جاب الراجل ده بيقول له بيقولوا إن الإسلاميين أيام بقى في الفترة الأخرانية في آخر مرحلة في مجلس الشعب قبل النظام ما يقع كانوا عاملين حرب بقى على الإسلاميين عايزين يطبقوا الحدود ويقول لك قال إيه والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما والله الراجل أبو شعر أبيض اللي هو كان نقيب الصحفيين ده قال إيه قال عايزين يطبقوا الآية اللي بتقول والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ليه وإحنا عايزين نرجع عالم الهمجية والقسوة والله باللفظ وشفت صوت وصورة بقى شرع ربنا همجية وقسوة يا راجل يا مسلم ده الراجل الأمريكي الكافر قال القرآن الكريم حوى جميع القوانين إذ إنه خاتم الكتب السماوية يدعو القرآن إلى الرحمة والصفاء وإلى مذاهب أخلاقية سامية في حديث رواه ابن ماجه وإن كان في ضعف لكن المعنى رائق وحلو قطع ايد السارق رحمه بيه هو لما تثبت عليه الجريمه بش- بعشر شروط والبعض خلاهم 15 شرط عشان تقطع ايد السارق رحمه بيه ورحمه بالمجتمع ورحمه باللي اتسرق منه لكن انت مش شايف غير الصوره من بره عشان انت مش عايز تخش جوه معاني الاسلام الحقيقي فبتقول الاسلام قسوه ومش عارف ايه الرحمه والصفاء في واحد من الصحابه ايامنا وصلنا من الحديث قلت رواه ابن ماجه وان كان في ضعف لكن معناه حلو يعني يتناسق مع الموضوع سرق فراح اعترف على نفسه فالنبي صلى الله عليه وسلم امر بقطع يده فالراجل اتقطعت ايده اول ما شافها وقعت قدام منه فرح الله ده ايدك وقعت قدام منك يا عم وانفصلت عن جسمك فرحان قال الله اكبر الحمد لله انت بتحمد الله ان يدك اتقطعت اه ليه قال الحمد لله الذي طهرني من هذه اليد الخبيثه الايد اللي تتمد للحرام تستاهل القطع الحمد لله الذي طهرني منك أردت أن تدخليني النار كنت عايزة تدخليني جهنم يا مفترية يبقى رحمة طيب أخونا إمام من الإسكندرية السلام عليكم ورحمة الله ازيك يا دكتور السلام عليكم الله يبارك فيك عليكم السلام ازي ورحمة الله حضرتك الله يبارك فيك الحمد ازي حضرتك؟
لله حضرتك يا دكتور انا بتكلم بخصوص آه، حديث سيدنا رسول الله عليه الصلاه والسلام آه، اللي هو كان آه، اللي هو في علاج في العلاج بال- ببول الابل ولبن الابل نعم
في العلاج نعم نعم بلبن وبول أسمعك الابل نعم آه، امبارح كان في برنامج للاخ وائل الابراشي كان مستضيف مجموعه من الدكاتره اللي اللي احنا اصلا حسبي الله ونعم الوكيل فيهم كانوا بيتكلموا بيقولوا ان احاديث الرسول صلى الله عليه وسلم خرافات والرجوع للعصر الجاهلي إيه بيقولوا حديثه إيه بيقولوا احاديث الرسول حديث الرسول صلى الله عليه وسلم معناه ان احنا بنلغي الطب وبنرجع للعصر الجاهلي دول ناس ما يفهموش حاجة ما هو امبارح انا اتخنقت اصلا انا امبارح قاعد بتفرج على البرنامج اتخنقت طب وليه تروح الناس للي بتتكلم- وليه وليه تروح للي بيخنقك ما تروح للي بي ما, احنا ما هو المشكله المشكله ان هم جايبين يا دكتور جايبين جايبين يا دكتور واحد آه، شيخ امام وخطيب مسجد وهو بيك- بيواجه بيواجه اثنين دكاتره وبيتكلم بيقول لهم ان حديث سيدنا رسول الله وقالوا الدكتور زهير النجار وشهد عليه وقال ودلل عليه لا ده رجوع للعصر الجاهلي وان سيدنا رسول الله اخطا رحمهم الله بيقول سيدنا رسول الله بيقول, بيقول الدكتور من الدكاتره بيقول سيدنا رسول الله اخطا وان في حديث بيقول انتم اعلم انتم اعلم بامور دنياكم والله ما هو فاهم حاجة
فاحنا حسبي الله ونعم الوكيل في الناس أنا دول.
هقول يعني لحضرتك حكاية الطب اتفضل.
النبوي ماشي ممكن تقفل الخط حكاية الطب النبوي الطب النبوي وحي من عند الله عز وجل اللي يقول لك ده الطب النبوي تجربة يبقى بيفتري على النبي عليه الصلاة والسلام لأن هم حالتين يا إما إن الطب النبوي وحي يا إما إن الطب النبوي تجربة إن قلنا الطب النبوي وحي يبقى من عند الله يلزمنا إن إحنا ندرسه كصيادلة وأطباء يعني مش يجي أي واحد ياخد من الطب النبوي ويحكم على الناس لا اللي يمارس الطب النبوي يكون صيدلي متخصص أو طبيب متخصص مش أفراد الناس لأن الصيدلي والطبيب هم اللي هيعرفوا إذا كان المرض ده ينفع له العلاج ده ولا ده ولا ده ولا ده والنسبة دي ولا النسبة دي ودلوقتي ولا بعدين طيب الحاجة التانية الطب النبوي لو كان تجربة معقول النبي عليه الصلاة والسلام يوصف للناس أدوية وهو مش عارف إذا كانت هتنفعهم ولا لأ يعني معقول النبي عليه الصلاة والسلام يمارس الطب وهو مش طبيب ده هو قال لنا من تطبب وليس بطبيب فهو ضامن معقول النبي عليه الصلاة والسلام يغش المسلمين ويقول لهم أحاديث الطب النبوي الكثيرة زي إن كان في أدويتكم شيء من الشفاء ففي شردة محجم أو كية نار أو شربة عسل وعليكم بالحجامة الأحاديث الم- المشتهرة وحكاية الإثمد إنه يجلو البصر وحكاية ال ال ال المن المن آه، شفاء للعين يعني اشياء كثيره في الطب النبوي معقول النبي عليه الصلاه والسلام يجي يقول لهم كده اهو اعملوها وهو مش عارف اذا كانت هتجيب نتيجه ولا لا يبقى بيضحك على المسلمين والعياذ بالله فالنبي عليه الصلاه والسلام لا يضحك على المسلمين ولا يفتي بغير علم ولا يتكلم في غير تخصصه يبقى لم يبقى امامنا الا ان يكون الطب النبوي وحي من عند الله لكن خد بالك الطب النبوي وحي وحقيقه من عند الله لكن مش معنى كده ان اي واحد يروح ياخد المن ويحط في عينه النبي عليه الصلاه والسلام قال الكمأه من المن شفاء وماؤها شفاء للعين المن اللي هو بينزل من السماء ده زي قطرات الندى والكمأة دي موجودة في مطروح وموجودة في سيوة و- ومنتشرة كنوز في مصر بتطلع من باطن الأرض نبات معين كده وليه شكل معين وفي أبحاث زراعية عالمية معمولة عليه بتتاخد المية بتاعته تتعمل بطريقة دوائية معينة لعلاج بعض أمراض العين أبو هريرة بيقول كان عندي جارية عمشة عصرت في عينها ثلاثة أكمو أو خمسة أكمو فشفاها الله لأنه كان يناسب المرض اللي عندها في ناس ممكن تحط الكمأة في عينيها تزداد ضرر الله إزاي ده النبي بيقول شفاء أنا حطيت الكمأة عصير الكمأة في عيني حطيته في عيني عيني احمرت أكتر وفي واحد تاني حطها في عينه وشوفي يبقى قصدنا عشان يقول لك الكمأة شفاء يعني يا صيادلة خدوها وحللوها وصنعوا منها الدواء بتاع العين وقولوا ينفع للحالة الفلانية وما ينفعش للحالة الفلانية مش ناخدها من تلقاء نفسنا وأنتم أعلم بشؤون دنياكم أني دنيا التي لم يرد فيها نص إنما ما ورد فيه النص فالنبي أعلم به تفضل حاجة سناء السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة آمين عايزة أقول نحن المسلمون لا نحتاج أن يقول المستشرقون أو غيرهم رأي- رأيهم عن الحبيب صلى الله عليه وسلم الصلاة والسلام.
فنحن المسلمون موقنون بكمال نبينا البشري في كل شيء وأي شيء صحيح.
اعترفوا أم لم يعترفوا عرفنا ذلك عندما اقتدينا به صلى الله عليه وسلم في كل شيء وعلى قدر المستطاع فضرب بنا المثل في الندرة وإحقاق الحق وجب علينا أن نقول بل قلنا بالفعل ما نحن فيه من جمال وحسن خلق ورحمة ليس إلا لاقتدائنا برسولنا الذي خلقه القرآن ومن لم يصدق فليجرب الاقتداء بالحبيب صلى الله عليه وسلم ولا يبخل علينا بجمال النتيجة ونعرف آراء المستشرقون آه، آه، لنتي- لنتيجة بنبينا فخرا وطاعة اللهم ارزقنا شفاعة الحبيب آمين.
المصطفى آمين.
واجعلنا معه في الفردوس الأعلى الأعلى وارزق- وارزق- واجعلنا من الناظرين لوجه الله الكريم برحمتك يا رب لا بأعمالنا وأعتذر عن أي خطأ في الإعراب لا تفضلي سامحوني آه، هي جزاكم نحن الله المسلمين خيرا نحن المسلمين وليس نحن المسلمون طيب نكمل لقاءنا مع أولئك الذين شهدوا بالحق الشاعر الألماني جوتا ده مشتهر وليه معاهد لتعليم الألمانية في مصر بيسموها معهد جوتا لتعليم الألمانية الشاعر الألماني جوتا في كتابه الديوان الشرقي للشاعر الغربي بيقول كلمة جميلة قوي إننا أنا هاخد الكلمة دي منه وبعد كده نكمل إن شاء الله في اللقاء القادم إننا أهل أوروبا بجميع مفاهيمنا الشاعر الألماني جوتا ده شاعر عظيم معروف في أوروبا اسمع بقى جوتا بيقول إيه الألماني الكبير إننا أهل أوروبا بجميع مفاهيمنا لم نصل بعد إلى ما وصل إليه محمد الله صلى الله عليه وسلم شوف الراجل المنصف وما أسلمش بس قال الحق إننا أهل أوروبا بجميع مفاهيمنا بكل الحرية والعدالة والمساواة والتقدم والثورة الفرنسية والثورة الإسبانية والثورة مش عارف إيه كل اللي عندهم بكل العلوم اللي عندهم إننا أهل أوروبا بجميع مفاهيمنا لم نصل بعد إلى ما وصل إليه محمد وسوف لا يتقدم عليه أحد ما تفكروش إن إحنا ما وصلناش يعني ممكن نوصل بعد كده بيقولوا ما حدش هيقدر يوصل للمبادئ والتشريعات التي جاء بها محمد ريحوا نفسكم من الآخر ما لكمش سكة غير محمد ده كلام جوته تاني إننا أهل أوروبا بجميع مفاهيمنا لم نصل بعد إلى ما وصل إليه محمد وسوف لا يتقدم عليه أحد ولقد بحثت في التاريخ عن مثل أعلى لهذه الإنسانية فوجدته في النبي محمد وهكذا وجب أن يظهر الحق ويعلو كما نجح محمد الذي أخضع العالم كله بكلمة التوحيد الشاعر الفرنسي لامارتين له كتاب اسمه السفر إلى الشرق بيقول كلمة جميلة ونكملها إن شاء الله في اللقاء القادم بس هاخد السطر ده منها أعظم حدث في حياتي لمارتين الشاعر الفرنسي بيقول أعظم حدث في حياتي أح أحسن حاجة مرت بيه وأكبر حاجة مرت بيه في حياته إيه؟ هو أنني درست حياة رسول الله محمد دراسة واعية وأدركت ما في حياة رسول الله محمد من عظمة وخلود هكذا يقول لامارتين عندي مقولة أخرى أختم بها وهذه المقولة قالها ال ال أحد العلماء السويسريين أعتقد من فيينا هو العلامة شيريل العلامة شيريل عميد كلية الحقوق بفيينا قال في مؤتمر الحقوق سنة 1927 ميلادية قال إيه الراجل ده؟ العلامة شيريل عميد كلية الحقوق بجامعة فيينا في مؤتمر الحقوق سنة 1927 قال الكلمة دي واحفظوها إن البشرية لتفتخر بانتساب رجل كمحمد إليها بيقول البشرية فخرها أن محمدا منها إن البشرية لتفتخر بانتساب رجل كمحمد إليها إذ إنه برغم أميته استطاع قبل بضعة عشر قرنا أن يأتي بتشريع سنكون نحن الأوروبيين أسعد ما نكون لو وصلنا إلى قمته بعد ألفي سنة يقول النبي محمد الأمي جاء بتشريع من 14 قرن 1400 سنة لو احنا الأوروبيين قعدنا ألفين سنة علشان نوصل له يبقى احنا وصلنا لإنجاز عظيم لكنهم لن يصلوا إن شاء الله عز وجل نكمل لقاءنا في الحلقة القادمة ولم يبقى معنا إلا الختام أشير سريعا في عناصر سريعة كتائب الرسول صلى الله عليه وسلم التي أعلنا عنها في اللقاء الماضي الحمد لله على الصفحة على الفيسبوك ما زال إخواننا يسجلون انضمامهم إلى هذه الكتائب كتيبة اللغات والترجمة النبوية كتيبة الشعراء النبوية كتيبة المرحمة النبوية كتيبة الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم ما احناش عايزين بقى ننشط وبعد كده نتكاسل ونقوى ثم نضعف ونمتد ثم ننحسر لا احنا عايزين بقى مش نبقى ردات فعل عايزين نأسس في الواقع وعلى مستوى العالم فادخلوا على الصفحة وداوموا على الانضمام وكتابة الكلمات التي تروق لكم واختيار التخصص حتى إن شاء الله عز وجل ننجز التصور التام إخواننا في سوريا اسألوا الله أن يفك كربهم وأن يزيل طاغيتهم وأن يمحو جندهم على وجه الأرض التقيت في الإسكندرية بعد صلاة العصر الأسبوع الفائت بأسرة كاملة من سوريا من حلب فسألتهم عقب صلاة العصر كيف الحال احنا بنشوف صور ومقاسي وفيديوهات وضرب الكلام ده تضخيم ولا تهويل ولا ايه قالوا يا شيخ والله قالوا لي كده وكادت الدموع تنزل بل غرورقت عيونهم بالدموع قالوا يا شيخ إن ما ترونه على شاشات التلفزيون مما يحصل في سوريا لا يمثل عشر معشار الحقيقة المجازر لا يتصورها عقل جنود إيرانيين وجنود من حزب الله وجنود من أتباع الصدر في العراق وأسلحة روسية وصينية بالإضافة للعلويين والنصيريين يذبحوننا ذبحا في كل مكان والصور لا تمثل الحقيقة وفي الختام أشكر سعادة عميد كلية أصول الدين بطنطا على البادرة يا سعادة المخرج دي حتة مهمة قوي على البادرة التي لم يسبق لها مثيل أنا بقالي حوالي مثلا 25 سنة في كلية أصول الدين طنطا وعلى مستوى جامعة الأزهر لم أرها إلا السنة دي أخذ قرار في أول أسبوع دراسي الدكتور أحمد عجيب عميد كلية أصول الدين بطنطا حفظه الله وسدده أخذ قرار بإيه على الأساتذة كلهم إن تخصيص نص ساعة لصلاة الظهر احنا كنا في الأزهر الظهر بيأذن وقاعدين في المحاضرات ما نقدرش نطلع ونسيب المحاضرة فخلى نص ساعة في كلية أصول الدين جميع المحاضرات تتوقف والأساتذة والطلاب جميعا يصلون الظهر بارك الله في عميد كليتنا وأسأل الله أن يحذو جميع العمداء وجميع الجامعات حذوة أن يحترموا صلاة الظهر صلاة الظهر أثناء المحاضرات سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم رسول الله